بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونكمل مع بعض آه، خلصنا أحد ورجعنا من ال- من جبل أحد ورجعنا من جبل الرماة ورجعنا معاكم هنا نكمل احنا النهاردة حلقة النهاردة مكونة من قسمين آه، مش كلمة بقى لا قسمين القسم الأولاني بداية العشر الأواخر والاستعداد ليها لازم نقول كلمة و- ومعنى مهم فيها والقسم الثاني هو أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم احنا بنهاية غزوة أحد خلصنا ثلاث سنين من الهجرة فالسنة دي أو النهاردة آسف أحداث السنة الرابعة تعالوا نبدأ إزاي تعالوا نبدأ من الأول الأول نبدأ بالقسم الأولاني القسم الأولاني بيقول احنا في العشر الأواخر من رمضان شفتوا يا جماعة الأيام فاتت إزاي امبارح كنا بنقول يلا نبتدي رمضان النهاردة بنقول هنبدأ آخر عشر أيام أنا عايز أبتدي ال- الكلام ده بشكل مختلف ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى بيختار بيختار من عباده ويصطفي ويصطفي يعني يعني تعالى انت انت لا اللي جنبك اه تعالى وتعالي انت ممكن اللي جنبها لا يصطفي يصطفي ويختار ولا يختار أحد ولا يصطفي أحد إلا لخصلة خير فيه سبحانه وتعالى وهو أعلم بالقلوب وهو أعلم بالنفوس وهو أعلم بالكون فهو يصطفي لأنه العليم سبحانه ما تقولش ليه فاصطفى واسمع مثلا وهو بيتكلم على الاصطفاء وهو بيقول لسيدنا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي تحس أن الاصطفاء ده حاجة عظيمة جدا اسمع وهو بيقول لمريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اسمع وهو بيقول لموسى وأنا اخترتك فاستمع شوفوا الاختيار الاصطفاء اصطفى يا اخوانا من ال- من البشر الأنبياء وبعدين رجع اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل وبعدين رجع اصطفى من أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين وبعدين اصطفى له أصحابه وبعدين اصطفى له أمته وبعدين اصطفى أمته على باقي الأمم وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس وبعدين اصطفى من أمته الشهداء وقال لهم ويتخذ منكم شهداء مش أي حد بيموت ورجع اصطفى من أمته أهل القرآن وسماهم أهل القرآن أهل الله وخاصته اصطفاء اصطفاء اصطفاء واصطفى من الملائكة جبريل واصطفى من البلاد مكة واصطفى من الأ- ومن الشهور اصطفى رمضان واصطفى من الأيام أيام ذي الحجة واصطفى من الليالي كل ده عشان أوصل لك واصطفى من الليالي ليلة القدر فخلاها في العشر الأواخر من رمضان وخباها وسطهم علشان يتجلى اسم الله الستار على الليلة دي علشان اللي هيجتهد هينال الجائزة فسماها ليلة القدر و- والغريب انه اصطفلها اللي يحضروها كل سنة يا جماعة شوف اصطفاك قد ايه انا وانت الناس اللي بيشوفونا دلوقتي من كل البشر من الستة مليار اصطفاك وطلعك مسلم وما كانتش بشطارتك انما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى وبعدين رجع اصطفاك من المسلمين تحبب إليك الإيمان في رمضان إنك تعبد وتقرب وبعدين رجع اصطفاك ودخلك رمضان وفي ناس ماتت وافتحوا صفحات الجرايد في ناس ماتت ليلة رمضان وياما ناس ماتت في شعبان وبعدين رجع اصطفاك وعيشك 20 يوم من رمضان عشان يدخلك العشرة الأواخر من رمضان عشان يقول لك أنا اصطفيتك واصطفيتك واصطفيتك وبلغتك الليلة دي اوعى تضيع الليلة دي عشان يكتمل الاصطفاء ويكتمل الاختيار يا ترى انا كده حششتكم الليله مهمه قد ايه واحنا مكرمين قد ايه ان احنا نحضر النهارده ونسمع الليله دي يا جماعه النهارده ليله وتريه ليله 21 وفاضل تسع ايام ودول اغلى ايام والليله اسمها ليله القدر عارفين اتسمت ليله القدر ليه من قدرها عظيمة القدر يقول لك فلان قدره عظيم فهي لي- ليلة شرفها ومنزلتها وقدرها غالي غالي غالي وعظيم جدا جدا جدا لدرجة ان ربنا يقول لنا وما ادراك ما ليلة القدر مهما حاولت تتخيلوا قدرها ومنزلتها وعظمتها وثوابها وثوابها قدرتكم على التخيل أقل من قيمة ليلة القدر عشان كده قام قايل لنا وما أدراك قدرة البشر على تخيل ثواب الليلة دي مش هتقدروا تتخيلوه تخيل لما ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر تخيل هتاخد ثواب قد إيه فوق فوق اللي انت هتتخيلوه وما أدراك ما ليلة القدر وقيل انها اتسمت ليلة القدر مش بس مش بس عشان قدرها عظيم ولكن علشان فيها تقدر ارزاق العباد وفيها يقدر سعادة العباد او شقاء العباد ضلالهم او هدايتهم احوالهم السنة الجاية هتقولي هي مش مكتوبة عند الله في الازل مكتوبة عند الله في الازل لكن تسري في عالم الناس وتنزل الى عالم الملائكة وتبدأ سريانها في العالم في هذه الليلة وكأن صحاف المل... صحائف الملائكة تجدد سنة كل سنة فيكون فيها كل ما سيكون هذا العام فهي ليلة تقدر فيها ارزاق العباد تخيل يعني انت يكتب هيكتب كل عملك سعادتك وهديتك وعبادتك وانت بتصلي وانت بتتعبد او وانت غافل في العشر ايام الاخيرة من رمضان فتخيل قيمة الليلة دي وبعدين تخيل ربنا وهو بيقول تنزل الملائكة والروح فيها كل دي صورة القدر يا اخوان تنزل الملائكة مش تنزل تنزل يعني تفرق ايه تنزل يعني كميات قليلة لكن تنزل كأمطار السماء حشود من الملائكة نزل مهرجان احتفال السماء بليلة القدر اشمعنى دي ليلة بداية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني دي مرت... اللي احنا بنقوله النهارده ليلة القدر مرتبطة بالسيرة ارتباط شديد جدا دي ليلة بداية القرآن هو احتفال بإيه؟ احتفال بالقرآن احتفال ببداية رسالة مح... سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتخيلوا يا جماعة تنزل الملائكة جموع وجموع حشود وحشود أعداد هائلة من الملائكة تنزل خصيصا في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح وينزل جبريل يتفقد الرسالة اللي نزل بيها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السنة أخبار الرسالة إيه؟ الرسالة اللي حملها هو 23 سنة كيف تسير في الأرض فتخيل أي ليلة احنا بنتكلم عنها وتخيل ربنا وهو بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر يعني ايه سلام ليلة يسالم الله فيها عباده متخيل لما ربنا يقول لكم عندي في هذه الليلة أن أسلمكم طب وربنا لما يسلمنا يحصل إيه يحصل عفو ويحصل مغفرة ويحصل عتق من النار ويحصل إجابة دعاء ويحصل رضا ويحصل أن ينقلب حالك من مغضوب عليك إلى راضي عنك بعبادتك في هذه الليلة ليلة يسالم الله فيها عباده سلام من الله وسلام من من الملائكة اللي نازلة تدعو لك بالمغفرة والاستغفار وسلام في الأرض لا للشحناء في هذه الليلة سلام هي والسلام فيها من ساعتين ثلاثة حتى مطلع الفجر الليلة كلها بحيث لو انت ادركت وقت من الليلة كأنك ادركت عشان ما تقولش يا ترى هي الساعة كام هي الليلة كلها من ساعة المغرب او من ساعة العشاء لغاية صلاة الفجر السلام والعفو وإجابة الدعاء مستمرة عشان لو نمت لك ساعتين ثلاثة ما تقولش لا لا لا لا ادركها في أي وقت وكل ما خدت وقت أطول في إدراكها وكل ما عبدت وقت أطول أنت تعرض نفسك للعفو والعتق والمغفرة عشان لو تقول لي طب كم ساعة كل ما زودت كل ما السلام وكل ما الرحمة والعتق شايف طب ثوابها إيه ليلة القدر خير من ألف شهر خلي بالكم احنا كل ده بنتكلم على الصورة ما بنجيبش كلام من عندنا ليلة القدر خير من ألف شهر من 84 سنة عبادة ألف شهر يعني 84 سنة يعني متوسط عمر البني آدم أو يمكن زيادة شوية فلو عبدت ربنا في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتعبد ربنا الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة وقت بتصلي بين إيدين ربنا دمعة العين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتبكي من خشية الله الدعاء في الليلة دي كأن تقبيلة ايد الام او الاب في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بار بهما انت متخيل الليلة دي انا عاملة ازاي وفوق كل ده وما ادراك ما ليلة القدر كل تصوره اقل اقل الثواب اكبر يعني كأني متخيل كفة حسناتنا وسيئاتنا وادي الحسنات وادي السيئات فتيجي ليلة القدر والامور متوازنة فتيجي ليلة القدر فتدركها وربنا يمن عليك انك تجيبها ففجأة كفة الحسنات تعظم وتعظم وتعظم دمعة العين كأن بحر اتحط 84 سنة عبادة تخيل يحصل ايه في كفة الحسنات فجأة فتعتق ويتغفر لك وترحم شايفين يا جماعة الثواب فالثواب ثلاث حاجات كنوز حسنات تتحط في كفة الميزان وهي ليلة عتق من النار تعتق ليلة عتق الثالثة ليلة إجابة دعاء فإيه رأيك في الثلاثة دول تدور عليهم وتبحث عنهم وتبذل جهدك فيهم ولا لا طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في الليالي دي الحديث يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى العشر الاواخر احيا الليل طب هو النبي ما كانش بيصلي الليل ف... بيصلي الليل لكن احيا الليل خلاص ما عادش في وقت للنوم احيا الليل وايقظ اهله يعني ما فيش حاجه اسمها الستات عندنا ما اصل انا هنام اصل قومي صلي يلا كل البيت بيصلي وايقظ اهله كان ممكن يسيبهم في بقيه الاوقات يناموا ما فيش يعني كله يتحرك وايقظ اهله الثالثه وايه وشد المئزر عارفين اللي داخل حقل وبيشمر وبيربط الحزام على وسطه علشان بقى اهو النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر جاي من هنا قال يعني طب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيه السنه كان عامل ايه طب في العشرين الاوائل كان عامل ايه اكتر من كده يا جماعه بقى خلاص ما عادش في وقت للنوم ما عادش في وقت كله يشد على قد ما يقدر على اخر درجه ممكنه من العباده من الطاعه شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر طوى فراشه يعني ايه لم الفرشه ما عدناش بقى هننام ونرحرح ساعات قليله ننامها طب والنساء كله زي الرجال طب والنساء اللي عندهم عبر او عندهم فتره نفاس او او او حيض او الى اخره لو انت بنيتك ان انت يا رب اشهد انا عايز اعبدك جدا جدا تاخدي نفس الثواب بتاع الناس التانيين وما كان الله ليضيع ايمانكم بس نصيتي بالدعاء وبالذكر تكتري الدعاء قوي وتكتري الذكر قوي وتسمعي تسمعي كلام الدين قوي علشان تفضلي فيها اول ما تخلص على طول تقومي داخله على العباده نتوصل ايه يا جماعه ونتفق على ايه من النهارده هنشد في الدعاء قوي خلاص بقى قيام ليل وتهجد وعباد هنعبد على قد ما نقدر لان احنا بنتكلم خلاص في العشر الاواخر طيب لعل يكون وصلت الاحساس بالعشر الاواخر وندرك احنا داخلين على ايه الليله دي ليله وتريه يا اخوانا تعالوا ندخل وخلصنا القسم الاولاني ندخل على ما بعد احد احنا فين دلوقتي احنا في سنه اربعه هو ايه اللي حصل تعالوا نراجع كده بسرعه اول سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا الاول المرحله المدنيه هدفها ايه تاسيس الوطن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤسس وطن بيؤسس بلادنا صلى الله عليه وسلم طيب اول سنتين هتعمل ايه يا رسول الله اول سنتين النبي صلى الله عليه وسلم عايز يربط المجتمع ويشبك المجتمع ويحل المشكله الاجتماعيه اللي حكينا عنها ان المجتمع فيه مشاكل كتيره وفيه طوائف كتير فبيجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الاولانيين وشفنا ازاي ان النبي نجح وان في سنتين بس اللي دول محتاجة تعمله في 50 و60 سنة خلصوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين في آخر السنة الثانية جت غزوة بدر احنا بنراجع الأحداث عشان نحفظها خلصت غزوة بدر انتعش المجتمع جدا وبقى في منتهى القوة والروح المعنوية عليت جدا جدا جت سنة ثلاثة جت غزوة أحد حصل انتشار المسلمين احنا النهاردة خلصت غزوة أحد فاحنا النهاردة في نهاية سنة ثلاثة أو قل داخلين على سنة أربعة لكن خلوني أخد اللقطة واحنا راجعين من غزوة أحد راجعين عاملين ازاي أولا دي هزيمة ولا مش هزيمة أغلب كتاب السير لما تقرأ كتب السيرة تلاقي أغلب كتاب السير بيقول لك لا مش هزيمة وانا الحقيقة مش عارف هل بيقولوا مش هزيمة لانها عسكريا الجيشين انفصلوا وما حصلش ان حد هزم حد فلو كده يبقى ماشي ولا بيقولوا مش هزيمة علشان ما يصحش ان يتقال ان المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم هزموا في احد فلو ديا انا مش شايف ان في عيب ان هو يتقال ان حصل انتصار وحصل هزيمه لو من عسكريا ما اقدرش ما نقدرش نتكلم كلام العسكريين يمشي هزيمه ولا مش هزيمه لكن لو بتتكلموا من ناحيه ما يصحش نقول كده لا بالعكس ليه لان التجربة بتاعت احد دي تجربة للامة اليوم القيامة هتعصوا امر ربنا هتعصوا امر رسولكم سنن ربنا ماشية في الكون ما بنحبيش حد ما فيش حاجة اصل احنا امة المسلمين ما ينفعش ننهزم اصل احنا احفاد الصحابة ما ينفعش ننهزم لا ما فيش نحن ابناء الله واحباؤه فما ينفعش حد يلمسنا تخطئه تسقطوا حتى لو بيننا النبي ويجرح النبي بسبب أخطائكم درس قاسي درس بيقول اتعلمي يا أمة اليوم القيامة حتى لو نبيكم معاكم هتعصوا الأمر هتخالفوا قوانين الكون هتخالفوا قوانين النجاح لان هم لما نزلوا من على الجبل بوظوا الخطه هتخالفوا قوانين النجاح في الدنيا هتنهزموا وهيسري هذا الكلام ليوم القيامه وكويس انه يحصل في عهد نبيكم وكويس انه يحصل ونبيكم مؤيد بالرساله ومؤيد بالوحي عشان تعرفوا ان الموضوع ده ماشي ليوم القيامه وانظروا على اخر 200 سنه وانتوا تصدقوا ان هو ماشي ليوم القيامه هتتخلوا عن اسباب النصر هتتخلوا عن طاعه ربنا عن طاعه الرسول عن النجاح في الدنيا هتنهزموا وتفضلوا مهزومين حتى لو دعيتوا 200 سنه لان مش بالدعاء لوحده بالدعاء والعمل ادعوا مفيش فايده ونيجي كل رمضان ونقول ده احنا موتنا نفسنا في الدعاء وعيطنا يا رب انصرنا عملتوا حاجه ضحيتوا عشان الرساله بذلتوا لا يا رب هتفضلوا كده هتفضلوا كده ده نبيكم كان موجود ومعروف انا لا اجد اي عيب انها لو كانت هزيمه ان احنا ما نخجلش ان نقول كلمه هزيمه لكن تعالوا نحترم راي العسكريين ونحترم راي كل اللي فاتوا ونقول ان انكسار الجيش نسميها انكسار نسميها انكسار لكن الدرس يكون واضح قدامنا راجعين المسلمين متخيلين الحاله النفسيه للمسلمين وهم راجعين مات 70 شفت دموع النبي صلى الله عليه وسلم ساعه موت حمزه رضي الله عنه النبي متاثر جدا خلي بالكم في ناس من اللي راجعين الرماه ما ماتوش بعضهم ال 40 اللي نزلوا موجودين وحاسين ان هم السبب طب نفسيه النبي عامله ازاي ناحيتهم طب احساسهم ايه بالخجل عايزين الارض تشق وتبلعهم طب المنافقين هيستقبلوهم ازاي في المدينه انا انا انا عايزك تتخيل الشكل في المدينه هيستقبلوهم ازاي متخيل وتنزل ايات سوره ال عمران بتتكلم المنافقين عمالين يقول لهم ايه الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا كلام بقى كلام جارح كلام يوجع وهم راجعين طب اليهود في المدينة بنو النضير وبنو قريظة بيبصوا للمسلمين ازاي طب ما احنا كده ممكن نقطع الدستور اللي احنا اتفقنا عليه طب القبائل العربية المحيطة خلي بالكم اثار احد خطيرة جدا احنا هنعاني النهاردة الحلقة دي سنة اربعة كل سنة اربعة معاناة لاثار 40 واحد عشر نبي كأن ربنا بيقول لنا الرد رد معصية الرسول ومعصية ربنا رد عدم اتخاذ أسباب النجاح هيكون قاسي سنة كاملة مش مسألة إن أحد مات 70 وبس وإن النبي انكسرت رباعيته واتجرح وشه واتعور وجه النبي وبس أنتوا هتعانوا لمدة سنة بسبب عدم طاعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة كل سنة النهاردة ده قاسي سنن ربنا ماشية في الكون ما بتحديش حد النبي صلى الله عليه وسلم شايف بقى الجيش وهو راجع حسيته كده طب بقيه القبائل بتقول يا دي هيبه المسلمين اتهزت طب احنا ليه عاملين تحالفات معاهم مش انا قلت لكم ان النبي كان عامل تحالفات طول الطريق مع القبائل ان مالكيش دعوه بيني وبين قريش والقبائل بدات تقبل كده لا يا عم نرجع لقريش قريش زعيمه العرب ده هم بس كده بدر آه يعني كانت قريش مستهونه بيهم لا لا لا زعيمه العرب انقض عهودك مع محمد شايف أربعين عملوا كده حصل كده فما بالكم بملايين وعايزين الأمة كانت تقوم مستغربين إن حالنا يبقى كده وفي ملايين أصلا لا طاعة الله ولا طاعة الرسول ولا الأخذ بأسباب النجاح في الدنيا طبعا اللي خد بأسباب النجاح من غيرنا من الأمم هو اللي يقود وهو اللي يكبر حاجة منطقية نتيجة منطقية أحد بتقول كده فشايفين الوضع الخارجي والوضع الداخلي الوضع الخارجي بيقول قريش ازدادت قوة وبدأت تقول طب ما نجيب معركة تانية نهزم فيها المسلمين ده قريش بتفكر كده وهي راجعة لمكة أبو سفيان عمال يفكر في الحكاية دي احنا ليه ما خلصناش أحد احنا ليه انفصل الجيشين وروحنا ما كنا ندوس زيادة وهو راجع بيفكر كده يهود المدينة ومنافقين المدينة الفرصة مواتية العرب حوالين المدينة هنخلف الوعود ونرجع لقريش ونغدر بمحمد الصحابة احباط نفسي شديد طيب بص بقى خلي بالكم بالإضافة لكده في مشكلة ثانيه ايه هي ان بدأت تطلع مشكلات فكرية يعني ايه افكار جديدة صعبة زي ايه بدأ المنافقين يقولوا للمسلمين انتوا عارفين انتوا انهزمتوا ليه عشان انتوا مش مؤهلين للشورى ان يتخذ رأيكم غلط خلي بالكم كلمة الشورى كان جديدة على العرب يعني حاجة جديدة ان احنا ناخد رأي الناس وان الناس يبقى لها رأي دي كانت حاجة جديدة امال ايه النظام قائد القبيلة هو اللي بيقول الناس تسمع الكلام فال فكل العرب متغاظين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل نظام جديد نظام مش موجود في العالم تخيلوا النبي قايل الكلام ده اللي اوروبا بتتشدق الان بالديمقراطيه واخذ الاراء النبي عمل كده وكانت غريبه على العالم من 1400 سنه فقالوا لهم انتوا مشكلتكم ان انتوا غير مؤهلين انتوا غير ناضجين ان يتسمع كلامكم انتوا مالكوش راي واحد بس اللي يتكلم القائد بس اللي يتكلم وانتوا تسكتوا دي مشكلة فكرية فالصحابة بدأوا يتلخبطوا اه صحيح ما هي الشورى هي كانت غلط كان المفروض نسمع كلام النبي وحاجة تانية بدأ الصحابة يقولوا ايه احنا ازاي يبقى معانا النبي وما ننتصرش وبدأت ال- ال- المنافقين يقولوا لهم ازاي وهو رسول وتتكسر سنان احنا ما سمعناش عن الرسول حصل له كده في معركة قبل كده يتقتل سبعين وهو ي- وهو يتخبط ازاي ده ازاي يبقى رسول فالصحابة متلخبطين وبدأ الصحابة يقولوا فين الملائكة ازاي طب ما الملائكه نزلت في بدر واحنا منتصرين لما نيجي في احد واحنا مغلوبين ما تنزلش الملائكه ليه ما نزلتش الملائكه والنبي نفسيته هينزل بقى القران سوره ال عمران دي عظيمه يا اخوانا ينزل القران اول حاجه تنزل في سوره ال عمران وشاورهم في الامر انك تاخد راي الناس ده مش اختيار ده مبدا للاسلام حتى لو النتيجه هزيمه مهما كانت النتائج مفيش واحد ينفرد بالراي الناس لازم تقول رايها يا جماعة ده قرآن ده قرآن قرآن بيقول اتهزمتوا وتفضلوا تاخدوا رأي الناس فديا درس رهيب الحاجة الثانية احنا انهزمنا ليه تقوم نازلة الآية أولما أصابتكم مصيبة ازاي ننهزموا معانا الرسول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها انتوا كنتوا في بدر قتلتوهم أكثر قلتم أن هذا ازاي يحصل لنا كده قل هو من عند أنفسكم شوفوا الوضوح احنا مش هنحد حد في سنن اللي يكون غلطته هتجازه حتى لو معانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو معاك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج عظيم يا اخوانا منهج منهج كله كله يعني اتزان الحاجه الثالثه اين الملائكه يقوم تنزل الايه تقول تقول وما جعلناه الا بشرى نزول الملائكه مش مش الملائكه اللي بتنصر وما جعلناه الا بشرى ولتطمئن قلوبكم به ده تثبيت وما النصر الا من عند الله ربنا اللي بيجيب النصر لما يلاقي رجاله يستحقوا النصر طب نفسية النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا آل عمران عمالة تعالج عمالة تعالج أفكار وعمالة وأفكار مفيدة لينا لغاية النهاردة لازم تاخدوا رأي الناس واحد اتنين الهامة جدا جدا جدا ربنا مش هيحابي اللي هيترك سنن ربنا في الكون النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته متغيرة على الصحابة فتنزل الآية فبما رحمة من الله لنت لهم لا ما تغيرش قلبك عليهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم شوفوا شوفوا ربنا بيكلم النبي ازاي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اوعى تغير طيب الصحابه اللي, اللي زعلانين واللي حاسين باحباط هيعالجهم القران القران بيعالج كل الناس هيبدا يعالج الصحابه لنفسيتهم يا جماعه القران تعاملوا معاه كده لما تقرا القران في ضوء الاحداث اللي نزل فيها تبدا تستفيد منه في حياتك اكتر فيبدا القران هيعالج الصحابه اللي عندهم احباط ولا تهنوا معلش عارف اللي بيطبطب على حد ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح لو كنتوا اتعورتوا شويه فقد مس القوم قرح مثله ثم هم كمان اتبهدلوا معلش وتلك الايام نداولها بين الناس هتنتصروا تاني شوف ال... شوف المعالجة القرآنية للنفوس إن تكونوا تألمون اتوجعتوا فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون انتوا عايزين جنة طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم النبي رجع أنا متخيل حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة النبي عمال يفكر صلى الله عليه وسلم عايزين نرفع الروح المعنوية الروح المعنوية نزلت خالص للصحابة عايزين نرفع الروح المعنوية وعايزين نسترد الهيبة وعايزين نكسر عند قريش انها عملت نصر وعايزين نكسر عند قريش انها ممكن تفكر انها ترجع علينا تاني طب هنعمل الحاجات دي كلها ازاي هتعمل الكلام ده كله ازاي يا رسول الله ازاي نحقق الكلام ده بص هيعمل ايه صلى الله عليه وسلم في 24 ساعة احنا النهارده روحنا روحنا من احد على فكرة وهو رو مروح من احد ما قدرش يوصل للمدينة على طول فصلى العصر في مسجد اسمه مسجد المستراح شوفوا من اسمه مش قادر صلى الله عليه وسلم 57 سنة 56 57 فمش قادر يوصل لغايه المدينه يصلي هناك تعبان صلى الله والصحابه تعبانين اجهدوا اجهاد شديد في المعركه فصلى والمسجد موجود لغايه دلوقتي اسمه مسجد المستراح اهل المدينه قدامي بيهزوا دماغهم عارفينه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المستراح ورجع هنصحى الفجر هيفاجئ الصحابه بقرار النبي علم ان قريش بتستريح ليلتين بعد ما مشيت على بعد 8 ميل لان هي كمان ايه تعبانه هتعمل ايه يا رسول الله هنغص عليهم ان هم شاعرين بالانتصار وهرفع الروح المعنويه للمسلمين وهسترد هيبه المسلمين في المنطقه في نفس اليوم حاجه رد فعل سريع وقرار خاطف ايه هتعمل ايه يا رسول الله بعد ما يصلي الفجر يقوم واقف بين المسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإني خارج الآن لملاقاة قريش ولا يخرج معي إلا من خرج بالأمس ليه؟ عشان لازم أرد لهم روحهم المعنوية هم دول بس ما حدش تاني يطلع هو النبي عارف إن قريش مش هتحارب وهو مش هيحارب بس لازم يبان قدام الدنيا كلها لأن لو قعدنا في المدينة ونمنا على كده الروح المعنوية هتنهار ومش ضامنين بكرة مين يهاجم المدينة ده يمكن قريش اللي على بعد 8 ميل أبو سفيان يفكر ويرجع تاني كله يطلع صلى الله عليه وسلم طول عمره مبادر عمرنا النبي رد فعل ابدا ودي مشكلة امتنا ان احنا بقالنا سنين طويلة في رد الفعل احنا في ردود الافعال فدايما الفاعل هو المنتصر لان هو اللي بيقلب لك خطتك لكن المبادر حتى لو اضعف يكسب لانه بيودك اللي قدامه فيخلي التاني في رد الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبادر فيخ- فيطلع الجيش هو هو محدش قال له لا مش طالع يا رسول الله اتعلموا بقى الطاعة من الرماة محدش قال له لا يا رسول الله معاك طب والجرحى يتشالوا ويطلعوا انت متخيل دي مش قسوة ده, ده رد اعتبار من نبي عظيم خبير بنفوس الناس وعارف العرب هتتسمع ازاي تخيل جيش ناس شايلة بعضها وطلع شايف التضحية تضرب التضحية شايف العطاء تلو العطاء شايف الجرحى اللي ما قالوش بقى كفايه بقى كده يا رسول الله في 70 ميت واهاليهم موجودين في المدينه ما حدش راح قال له يا رسول الله موتت عيالنا كفايه بقى كده لا اصل الرساله غاليه يا اخوانا خلي بالكم يا اخوانا كل الحروب دي وكل ال- المشاكل اللي احنا داخلين فيها عشان كلمه واحده خلوا بيني وبين الناس ما تمنعونيش ادي رسالتي انا مش عايز احارب انا اول كلمه قلتها السلام انا مش نبي الحرب انا نبي- انا نبي المرحمه انا نبي الرحمه لكن لازم ابلغ رسالتي ان شاء الله تتسع رقبتي هبلغها ولو ادى الامر انكم هتقفوا قدامها لدرجه ان انا اضطر ان انا احارب هحارب بس خلوا بيني وبين الناس ما تمنعنيش ان انا اكلم الناس فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم كل بقى اللي احنا فيه ده يا جماعه وكل اللي هيحصل سنه اربعه عشان كلمه الرساله ناس ضحت عشان كلمه الرساله الناس اللي بتسمعني مستعده تضحي عشان الرساله هي كده الرساله ما فيش حاجه من غير ثمن يا اخواني عايز تاخد حاجة غالية لازم تدفع الثمن مش عايز تدفع الثمن خلينا متخلفين على طول طول ما احنا طول طول ما طول ما لقمة العيش أغلى من الرسالة طول ما الروح أغلى من الرسالة طول ما نقطة الدم أغلى من الرسالة يبقى ما فيش شيء طول ما عاطفتنا تجاه ديننا طول ما عاطفتنا تجاه الإسلام طول ما عاطفتنا تجاه إصلاح الأرض أبرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا وعايزين نخففهم ونجيب لهم من يشفيهم ونجيب لهم الدكتور لو عاطفتنا تجاه الرسالة أبرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا يبقى ما فيش حاجة لازم العاطفة تجاه الرسالة والاستعداد لحمل الرسالة تكون أعظم ناس كتير بتتصل بيا كل يوم تقول لي أنا أنا بسمع الحلقات ببقى في آخر الحلقة عايز أكسر الدنيا أعمل إيه ما تسألنيش أعمل إيه إنما ابدأ اتحرك وفكر وهنلتقي في الطريق وهنعمل نهضة سوا بس تفكر أنت وتتحرك أنت وما تستناش تحط ايدك وتقول ما هو مع... وتبرد بعد رمضان تقول ما هو ما حدش طلب انت اشتغل وفكر انا اقدر افيد الرساله دي ازاي كل ده عشان الرساله يا رسول الله كل ده هيطلع الجيش حمراء الاسد على بعد 8 ميل هيوصلوا لحمراء الاسد هتفاجئ قريش يا نهار ابيض إيه- إيه هو هو مش اتغلبوا إيه اللي مطلعهم ما بنزهقش ابدا مصرين النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع الروح المعنويه بيقول للخ... للع- للعرب من حواليه احنا لسه بقوتنا بيقول لقريش اوعي تفكري تهاجمي المدينه انا اللي طلع لكم إن شاء الله شايف الرؤية والتفكير يوصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد أول ما يوصل حمراء الأسد أبو سفيان يتهز فيعمل إيه يقول نبعت واحد من عندنا يخوفه فيبعت واحد من قريش يقول يا محمد ما الذي جاء بك قريش قد لبست جلود النمور يستعدون لقتالكم حيكسروكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعد ما قلت أمام الناس قول قدام الصحابة فيعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسمعه يبص النبي بص النبي هيعمل ايه ويبص لهم ويقول قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيصرخ الجيش حسبنا الله ونعم الوكيل تخيل الجيش عمال يردد بصوت عالي حسبنا الله ونعم الوكيل ح... انت متخيل الروح بتعمل ايه وتخيل الراجل هيبعت لابو سفيان رساله بتقول ايه ده حي... ده ابو سفيان هيموت في جلده من من طريقه حسبنا الله ونعم وينزل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله بتوصف الآية بتوصف اللي حصل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله حد يصدق ان دول اللي مهزومين امبارح فيوصل الراجل لابو سفيان لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب النفسية عند النبي عالية جدا استخدامه ليها عالي جدا فيجيب واحد من قبيلة خزاعة وقبيلة خزاعة مشركة لكن الراجل ده مسلم والنبي قايل له اكتم ايمانك النبي عنده ادوات كتيره بيتحرك بيها ما بيكشفش كل الورق اللي عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الراجل دون اللي مخبي ايمانه اسمه معبد ابن ابي معبد ويقول له يا معبد روح لابو سفيان وخوفه هو مش كفايه الراجل اللي النبي اللي راجع فيروح معبد لابو سفيان يقول له يا ابا سفيان ان القوم على النبي ما هو طبعا عامل نفسه مش مسلم ان القوم يتحرقون من من الحرقه يتحرقون عليكم تحرقا وقد جمعوا لكم أضعاف ما جاءوكم به الأمس فقال أبو سفيان والله ما أرى إلا أن نرتحل يلا أم واخد جيشه ولو كان دخل المعركة يمكن كان كسب لأن هم أضعاف مضاعفة لكن النبي بالحرب النفسية ومن هو مبادر فخ... فأنبت شوف المبادر أنبت تفكير قريش وهو عارف ان هو هيربكهم وهو مش عايز حرب لان لسه مش جاهزين ابو سفيان خد جيشه ودي كانت موقعة حمراء الاسد ثاني يوم احد ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المدينة لكن ما خبيش عليكم الموضوع ما يتحلش بس كده الموضوع لسه صعب احد اكبر بكتير من حمراء الاسد صحيح النبي عالج جزئيا ان ما حدش هيهاجم المدينة فورا لكن المكائد بتعد ويبدأ واحد اسمه خالد بن سفيان خالد بن سفيان يجمع قبائل في شمال المدينة ويبدأ يحرجهم ما تيجوا ناخد المدينة وناخد خلفة ونطرد محمد ونبقى احنا زعماء العرب ونواجه قريش وننتصر خالد بن سفيان شديد الكفر كأنه شيطان ويبدأ خالد بن سفيان يجمع الجموع يجمع الجموع ويجهز الجيش هيهاجم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل في أي معارك جانبية غير مع قريش هو عينه على إيه؟ على مكة هو أصلا الهدف مكة ده احنا غيرنا القبلة والقبلة بقت اتجاه مكة مكة هي الموضوع لو مكة ثبتني بين الناس لو مكة أسلمت أسلمت العرب ده هي دي قضية العرب فما تدخلنيش في معارك جانبية يا جماعة أحيانا تبقى أنت عندك معركة كبيرة ويجي موظف صغير في الشغل يعمل معاك مشكلة وانت عندك هدف كبير عايز تروح له اوعى تخش في معارك جانبية واحد يشتمك في صحة اوعى تخش في معارك جانبية خليك في الهدف اللي انت رايح له تركز على الهدف اللي انت رايح له فخالد بن سفيان هيستنفذ قوة المسلمين وجمع الجيش والجيش جاهز فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم جايب واحد من الصحابة عبد الله بن أنيس يقول له يا عبد الله الجيش ده جاي حاجبنا توصل لغاية الجيش وتخش في وسط الجيش وتوصل لخالد بن سفيان تقتله وترجع له فتخيل بقى عبد الله بن أنيس عبد الله بن أنيس ده فيقول له ايه بص عشان تعرف قد ايه المهمه صعبه يقول له صفه لي يا رسول الله ده خالد بن سفيان ده شكله ايه يعني تخيل هيروح يموت واحد وهو ما يعرفش شكله فقال صفه لي يا رسول الله قال اذا رايته تذكرت الشيطان قال أهذه أمر يا رسول الله معقولة قال إذا رأيته تذكرت الشيطان وستجد لنفسك خشعة ريبة من شكله يقول فخرجت يا جماعة راجل قوي يعني يقول فخرجت حتى وصلت فإذا بالجيش قد تحرك وتجهز فخافت نفسي متخيل تخش جوه جيش تقتل طالب الجيش عشان توقف المعركة عشان تمحو ان المعركة تبدأ عشان ما تستنفذش طاقة المسلمين وانت واحد لوحدك عبد الله بن أنيس كام سنة 27 سنة فدخل عبد الله بن أنيس يقول فوقفت بين الناس ثم تقدمت أحمسهم وأقول في النبي ما أقول بقى يعني بقى يعني بقول اللي أنا عايزه بخبط زي ما أنا عايز كأني أشدهم تحركا وغضبا على على النبي صلى الله عليه وسلم وايه وهو رايح قال يا رسول الله ائذن لي ان اقول انا هلخبط الدنيا قال قل ما شئت فراح عبد الله بن انيس حتى اعجب به خالد بن سفيان يقول والله قبل ان يدلوني عليه نظرت في وجهه فقلت صدقت يا رسول الله عرفته بصيت وش عرفته فجئت اليه وكنت بجواره فقال لي من الرجل فقلت يا فقول فقال لي من الرجل فلو لو قال له نسبه او من قبيله كذا تبقى مشكله هيعرفه هيكشفه هيجيب الباسبور اللي هو الانساب بتاعت العرب فقلت له رجل يحمل من الكراهيه لمحمد اشد مما تحمل ففرح بي تعبان يعني ما قالوش طب وريني ومش وريني لقى كده جدع في ناس بتتاخد بالحماسه يقول حتى قبلني حارسا له فكنت أصلي برأسي حتى لا أكشف راجل كده و... بصلي بعينيا انا انا بقى يروح يقول لي اصل انا اصل انا وحشاني الصلاه يقوم داخل مصلي طب يا حبيبي تعالى مصحصح كده خ- سيدنا عبد الله بن انيس يقول حتى تمكنت منه فقتلته في خيمته فصرخت النساء لما سمعوا صوته فخرجت فاختبأت ثلاثة ليالي في الجبال لا آكل إلا ورق الشجر النبي برضه عارف هو بيبعت مين يا شباب ده احنا مش بنقول لكم كده ده احنا بنقول لكم صلوا الفجر ده احنا بنقول لكم انجحوا في كليتكم ده احنا بنقول لكم عايزين اختراعات جديدة للمسلمين ده احنا بنقول لكم يعني شايف عبد الله بن أنيس يقول واختبأت واختبأت حتى اقتربت وعدت إلى المدينة سليما الحمد لله وتفرق الجيش لأن هو اللي كان جمعهم شوف شوف أولا شوف خطة النبي صلى الله عليه وسلم وإن هو بيجيب حاجة جيش جاي يحاربنا مين يفكر طب ما تروح تخلص الجيش من هناك قبل ما يجي تاني حاجة بص عبد الله بن أنيس ومجدعته فرجع عبد الله بن أنيس فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي من بعيد قلقا إيه اللي حصل فقال لي النبي أفلح الوجه الوجه جاي بخير فقلت نعم يا رسول الله يا رسول الله فقال الله أكبر تعالى يا عبد الله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سأكافئك فقلت بما يا رسول الله أي وحي كفئني فقال انتظرني حتى آتيك فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته عارفين انتم القصة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وأعطاني عصاه عصايا مش عصايته كمان عصاه كده وقال خذ هذه يا عبد الله فقلت أهذه المكافأة يا رسول الله بعد كل اللي أنا عملته ده وتديني عصايا وتقول لي هي دي المكافأة فقال النبي خذ هذه يا عبد الله ردها إلي يوم القيامة أدخلك بها الجنة يقول عبد الله بن أنيس والله ما فرحت بشيئك فرحتي بهذه العصا الجنة غالية يا وفا الجنة غالية أوي أوي أوي أوي ويا بخته اللي يطمئن في الدنيا إن هو رايح جنة ومش هنطمئن إلا بأعمالنا يا إخوانا وبجهدنا اللي بينا مش بصلاتنا وصلنا وبس يقول عبد الله فوالله ما تغادر يدي العصا ولا أخرج من بيتي وأتركها وإنها في يدي فإذا نمت وبت في فراشي آخذها في صدري الجنة كنا غالية قوي شوف النبي ازاي ربطه بالجنة على طول ولقد أمرت أن تدفن معي في قبري تتحط معايا في القبر حتى إذا قامت القيامة وخرجت من مقامي من قبري أقوى أأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له العصا يا رسول الله أدخلني الجنة آدي العصاية بتاعتك يا رسول الله تفضل دخلني بقى الجنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي يربط بني آدم بالجنة بعصاية شفتوا لكن لسه يا جماعة لسه الأزمات الأزمات سنة أربعة كتير قوي احنا كل ده سنة أربعة الأزمات كتيرة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه الأزمات كتيرة لسه في ناس بتتربص يحصل ايه يجي قبيلة من قبائل من القبائل المحيطة بالمدينة ويروحوا للنبي ويقولوا له احنا عايزين نتعلم الإسلام احنا عايزين نتعلم القرآن ما تبعت لنا ناس يعلمونا فيبعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في تحالف بينه وبين القبائل دي فيبعت لهم النبي ستة من الصحابة مرثد بن أبي المرثد خبيب بن عدي آه، زيد بن الدسنة عبد الله بن طارق ست صحابة يطلعوا خلي بالك مرثد بن أبي المرثد دون كان له شغلة جميلة قوي قبل القصة دي ده قائد المجموعة قائد الستة ده اللي هيعلم الناس القرآن يعني ايه شغلته مرثد ده اللي كان بينقل ضعفاء المسلمين من مكة يوديهم المدينة يدخل مكة متسللا الناس اللي مش عارفة تهاجر ويدخل يخبط عليهم في بيوتهم ويشيلهم الضعفاء اللي مش عارفين مش عارفين يسافروا يبقى عامل ازاي مرثد ابن ابي المرثد ده يعني بال- باللبناني قبضاي يعني ومش كده وبس ده هو مش قبضاي وبس ده مرثد ابن ابي المرصد راجل جدع ومؤمن جامد عشان النبي يديله مهمة زي دي مرثد ابن ابي المرصد وهو بيخش مكة بالليل وبيرجع بالليل مين اللي بيبقى سهران بالليل وبقى قاعد في سكك مكة الناس ال- ال- الوحشين الناس يعني الضايعين الناس اللي بيبقوا سهرانين الليالي هو رايح لهدف تاني فيعرف واحدة اسمها عناق عناق دي كانت تمارس ال- يعني الرذيلة في مكة فكل ما هو رايح وجاي بدأت عناق تشوفه شايل ناس ومعدي فقالت يا مرثد بدأت تتعرف عليه هلم إلي ما تيجي نتصاحب فقال يأبى علي الله ورسوله فقالت إذا أفشي خلدك يقول فعدت إلى المدينة وأنا شايل بقى وإيه فذهبت إلى النبي هو شاب برضه يا فندم وبشر قلبه اشتغل يعني ايه قلبه اشتغل مش يعمل حرام معاذ الله فقال يا رسول الله أأتزوج عناق ساعات بيجي لنا شباب يروحوا لأهاليهم وتطق في دماغه ساعات فكرة كده ما تنفعش أأتزوج عناق فنزل قول الله تبارك وتعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فقال النبي دي مش بقى عملكم النبي وقال له ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقول له فقال يا مرثد إن تابت وآمنت وأصلحت فانتظر حتى ترى ولا تتعجل نصيحة غالية قوي من أب لكل شاب أو فتاة يرتبط بزيجة ويقول ما أنا ههديها ما هو الشباب يقول لك كده ده أنا هخليها تصلي أنا هي هتتهدي على الجاية لا الأول يا حبيبي تتهدي تصلي وتتوب وتنظر وتتأكد فترة من الزمن مش عشان عامل حب والكلام ده وبعد درس تربوي للشباب اللي بيعصوا ساعات أهليهم ويروحوا يتجوزوا جوازات ما تنفعش درس من النبي أولا ما عنفوش ثانيا قال له إيه قال له اصبر تتوب وتنصلح وتهتدي وبعد كده نفكر ونشوف شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرتد فسمعت كلام النبي وسمعت كلام القرآن ما اتجوزهاش مرتد ابن أبي المرتد أنا بس بحكي لكم الحكاية دي عشان أوريكم إنه صحابي لكن بشر ما فكرش يعمل الحرام لكن قال لك اتجوزها ما تنفعكش يا مرتد مش دي المناسبة ليك يا مرتد لا ما تنفعش والقرآن يقول له يا شباب اسمعوا نصيحة أب اسمعوا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لو مش عايزين تسمعوا كلام أهاليكم وداخل على جوازها يقول لك ما تنفعكش وانت بتقول لهم دي هتبقى زي الفل بعد الجواز لا يا حبيبي تبقى زي الفل قبل الجواز ونصبر عليها فترة اسمع كلام النبي تتوب وتهتدي وتؤمن وتنتظر وتراقبها فترة وبعد كده نبقى نتكلم شوفوا الاسلوب العاقل الجميل طيب هتطلع المجموعة وهم طالعين إذا بالغدر أول مرة يتغدر بالمسلمين يقوموا جايبينهم ويبدأوا يقيدوا فيهم إيه ده أنتوا مش مطلعين نعلمكم قرآن إحنا هنبيعكم لقريش لأن عشان قريش عايزة تاخد ثأرها من محمد بالستة دول هنبيعكم لقريش ناخد الفلوس إحنا كل قضيتنا إن إحنا ناخد فلوس طب إيش أنتوا مش بيننا بيننا وبينكم حلف وعهد إحنا بعد أحد خلاص شوفوا يا جماعة ال 40 ال 10 كل شايف كل دي تداعيات فياخدوهم يجروا يربطوهم فيجري الستة ويقولوا لا نحارب وتبدأ معركة فيموت أول ثلاثة يقتل مرصد ابن أبي المرصد شاب أعزب ما كانش لاحق يتجوز ويقتل الاثنين التانيين ويبقى ثلاثة خبيب بن عدي وزيد بن دسنة وعبد الله بن طارق فاستسلموا قالوا لهم استسلموا ولن نمسكم بسوء فاستسلموا فقاموا جايين مقيدينهم فعبد الله بن طارق قال هذا أول الغدر فجاي فلفش فقتلوه فما عادش فضل الا اثنين من الستة هياخدوهم ويبيعوهم في مكة بس هم بعد ما ماتوا الأربعة الأولانيين لقوا واحد من ضمن الميتين اسمه سيدنا عاصم بن ثابت واحد من الستة فقالوا مش ده عاصم بن ثابت اللي واحدة اسمها سلافة بنت سعد حلفت لو حد جاب لها راسه عشان كان قتل ولادها في أحد هتنخور الراس وتمثل بيها وتشرب الخمر فيها بس اقطعوا دماغه وادوها له وادوها لها فيفعل الله الله تبارك وتعالى ايه يرسل الله الدبابير والنحل فتحيط برأس عاصم بن ثابت كل ما يجي يقربه إن وما يعلم جنود ربك إلا هو طب يا رب سبته ليه يتقتل مش كده لما المعجزات عظيمة وسهلة كده وبت... طب ماتوا ليه ماتوا عشان التضحية عشان الرسالة لها ثمن ماتوا عشان تعرفوا ان الرسالة غالية ماتوا عشان تعرفوا ان الرسالة دي ما جتلكوش على طبق من ذهب ده فيها دم ودم كتير ده فيها تضحية وتضحية كتير واللي مش عايز يدفع الثمن مش هياخد رسالة والأمة دي ما نهضتش إلا بدماء الناس دي درس واضح قوي قوي لكن يمثل به أبدا إن الله يدافع عن الذين آمنوا طب ما كان من الأول لا ده الأول ده ثمن مطلوب لكن هنا تحصل المعجزة ويبدأ شوفوا الآية تنزل الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا بإيه ولو بالدبابير شوف شوف نحلة كائن صغير مش هيقربوا لك يا عاصم انت راجل يا عاصم ازاي ربنا يسيبك ازاي يمثلوا بيك يشربوا الخمر في الدماغ اللي بتقرا قرآن اللي حافظه قرآن لا يمكن لا يمكن ربنا هيسيبك لكن تتقتل اه ما انت رايح في الجنة والرسالة غالية شوفوا شوفوا امتى بتحصل معجزة وامتى ما بتحصلش يجوا يقطعوا الرقبة التنابير تاكل في الايدين فقالوا اتركوه الى الليل مش فاهمين إذا جاء الليل ستغادر الدبابير الدنيا هتضلم فنيجي وهاخد راسه ففضلوا رابطين الاثنين الصحابة وفضلوا قاعدين لغاية الليل فإذا بالمطر يهطل بغزارة قبل المغرب مطر مطر مطر مطر مطر وإذا بالسيل يأتي فيحمل جثة عاصب بن ثابت إلى الوادي فلا يعرف له جثة بعد هذه اللحظة إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى قد إيه حبه للمؤمنين شفتوا عمل العاصم إيه بني آدم نزلوا مطر من السماء وبعتوا نحل ودبابير في وسط الصحراء شايف العظيم سبحانه وتعالى ازاي ما نثقش في الله بعد كده ازاي ما نتوكلش على الله بعد كده حتى لو متنا مش هيسيبنا ابدا هيكرمنا دنيا واخره وياخدوا الاثنين ويروحوا بيهم لمكة اول ما يوصلوا مكة صفوان بن امية ياخد سيدنا زيد بن دسنة ويقول له بلال قتل ابي ابوه اللي هو امية بن خلف بلال قتل ابي لاقتلنك كما قتله وينزل سيدنا زيد بن السنة ويقعد يضربه بالخنجر الى ان يقتله يفضل مين خبيب بن عدي جايين يقتلوه دخل الشهر الحرام قال يعني شوف يعني شوف التقوى والورع مش هنقتله في احنا هنقتله هنقتله غدر بس مش الشهر الحرام فيحبسوه في بيت واحد منهم ويربطوه بالحديد ويعينوا عليه واحدة ست اسمها ماوية دي أمة من الإناء عندها ابنها الصغير في البيت تقول ماوية فكنت أدخل عليه أقدم له الطعام وهو مربوط في الحديد أعطيه الطعام ليأكل تقول أقسم بالله أدخل عليه فأجده يأكل من قطف من العنب وما في مكة حبة عنب وما قدمت له عنب وإنه لمحبوس إن الله يدافع شوفوا ربنا تبارك وتعالى محبوس وهتتقتل يا خبيب هتتقتل وخايف بس هنمسح على قلبك ونطبطب عليك شايف رحمة الله تبارك وتعالى شايف ازاي يرسل الرحمات في وسط المأساة عشان يقول لك دي حاجة ودي حاجة في معجزات بس اللي يستاهلها وفي معجزات للرجالة ويفضل سيدنا خبيب بن عدي كده في يوم من الأيام خلاص الأشهر الحرم هيخلص فأنباعت لموية نده عليها قالت نعم قال هل لك في, لا في أن تعطيني حديدة موس ليه قالت قال لأقص الأظافر وأهذب الشارب وأحلق الإبط لألقى ربي وأنا في خير حال جميل قوي حاجة بنحكي عن نماذج يا ريت ان شاء الله يطلع شباب زيهم على طريقهم ان شاء الله فجابت له الموس فبدأ بقى بيوضب نفسه فهو قاعد بيوضب نفسه متكتب بالحديد زي ما هو ابنها الصغير بدأ يحبه فالولد لقى شخص جميل محبوس بس جميل فالولد راح قعد على حجره فقل فدخلت عليه فإذا بابني في حجره والموس في يده ففزعت فزع عرفها خبيب فقال أتخافين أن أقتله فلم أرد مش عارفة ترد آه طبعا فقال ما كان لي أن أفعل ذلك وأنا من أصحاب محمد عظيم عظيم في كل حاجة شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا أقتله طب أنت لو منه ها طب ما ناخد الولد واحط البتاع مش هموته ولا حاجة هحط النوس على رقبته طلعوني بره البلد اسيب لكم الولد مش كده حقه ده اتغدر بيه هاخده بيكم طلعوني بره فكوني اي حركه هقوم دابح مش كده لا الابرياء ما لهمش ذنب ده ديننا يا اخوانا ده اسلامنا اهو يعني والروايه صحيحه احنا كده فاهمين الاسلام انا قتلك رجل لرجل واخد حقي على غدرك احاربك لكن أقتل بريء خالد بن سفيان يستحق القتل ويقتل كده لأن احنا في معركة لكن ده لا لا لا لا دي مش زي دي مشكلة ناس كتير من المتدينين وما بيعرفش يفرق نعمل ايه امتى مش كل حاجة حماسة ومش كل حاجة طيبين وسهلين بس ايه امتى منهج النبي يعلمك الكلام ده فيسيبه خالد بن سفيان ويقول له يا غلام اذهب الى امك اسلمت ماويه لازم تسلم طبعا أسلمت لكن ما تقدرش تفك فجاءوا وأخذوه وخدوه فين هيقتلوه فين في التنعيم عشان يطلعوا بره مكة عشان ما يصحش ان هم يقتلوه في اللي يا سلام على التقوى والورع فخدوه الى منطقة التنعيم المكان اللي احنا يا جماعة بنحرم منه الى الان هو المكان اللي قتل فيه خبيب بن عدي لما تروحوا التنعيم افتكروا الشهيد العظيم خبيب بن عدي خلوه وعلقوه في نخلة وحطوه ربطوا ايديه في, في, في خشبة وعلقوه بهذه الطريقة وبدأ أبو سفيان يقول اضربوه بالسهام في يده وقدميه ولا تقتلوه لنعذبه كما فعلوا بنا تخيل تخيل يحصل له كده ففي وسط ما هو متعلق والسهام بتأتي فيه تخيل ألام رهيبة يعني يعني واحد بيقتل ب- بالبطيء فيأتي له أبو سفيان تحته ويقول أوقفوا السهام يقف السهام فيقول له أبو سفيان بالله عليك يا خبيب اصدقني القول أتحب أن يكون محمد مكانك الآن وتكون أنت في بيتك لا يمسك شيء اصدقني القول انت هتموت هتموت فقول لي الصراحة فإذا بخبيب يقول والله ما أحب أن يكون رسول الله جالس في بيته تصيبه شوكة وأنا في أهلي فكيف أن يكون مكاني ده أنا ما أحبش أن هو يكون قاعد في بيته وتخبط فيه شوكة فما بالك أنك تقول لي يجي مكاني فقلب أبو سفيان كفيه وقال ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله شايفين الحب للنبي صلى الله عليه وسلم بتحبوه كده يا اخوانا شايف خبيب والكلام اللي هو بيقوله شايف شهادة ال... شهادة أبو سفيان سيد قريش وهو بيقول ما شفتش حد بيحب حد زي حب أصحاب محمد لمحمد فلما أبو سفيان حس إن خبيب راجل كده قال تريد شيئا قبل أن تموت يا خبيب رقني راجل حتى الباطل لما بيلاقي الرجولة بيتأذي بيها هيقتله كده كده ما يقدرش أبو سفيان يرجع قدام الناس كلها هيبقى عيل لكن تحب حاجة قال نعم قال ماذا تريد قال أريد أن أصلي ركعتين فكان أول من سن ركعتين قبل الموت فوقف وصلى وصلى خفيف قل هو الله أحد وخلص الركعتين بسرعة وبص لأبو سفيان وبص للناس قال والله لولا أن تظنوا أنني أخاف الموت لأطلت في هاتين الركعتين ما شاء الله لي أن أطيل ولكني فكرت أنكم تظنون أنني أخاف الموت وإني أحب لقاء الله يلا خلصوا ويرجعوا يعلقوه هيبداوا يضربوا السهام فيبص لهم ويقول ايدي عليهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يقول لك فمن قوه دعوته واحساسهم ان هو بيدعي بحق انبطحوا على الارض وكان عند العرب فكره انك لو انبطحت على الارض الدعوه قال يعني تعدي من من فوقيك ما تجيش ليه فانبطحت قريش على الارض كل قريش كان في واحد اسمه سعيد بن عامر كان واقف يوميا من كفار قريش أسلم بعد كده وسيدنا عمر الخطاب عينه والي على العراق كان يا جماعة كل فترة كده تجي له رعشة ما يشبه صرع خفيف كده ويسقط مغشي عليه فالناس راحت تشتكي سيدنا عمر فقال له مالك قال له كنت واقف يوم دعوة خبيب بن عدي عدي أصابتني دعوة عدي شوفوا الدعوة بعد كام سنة وبعد كده خلاص هيضربوه بدأ يقول شعر جميل أو يسمعوه كده كلمات جميلة بيقول إيه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي ما تفرقش حمام في بيتي ولا حمام ولا حبوب مقتول طالما ميت مسلما شايف كلام أصحاب الرسالات يا أخوانا شايف الكلام يا شباب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو جسد ممزعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي هيقتلوه خلاص أم داعي اللهم إنني قد بلغت رسالة رسولك شفتوا يا جماعة مش بقول لكم الرسالة هي الموضوع اوعى تفتكروا ان الصحابة كانوا كانوا ماشيين وعمالين يحاربوا وناسيين هما بيعملوا ايه احنا عايزين نوصل رسالة للأرض وانا طالع عشان ابلغ كنت الرسالة اللهم إني قد بلغت رسالة رسولك فبلغ عننا نبيك فإني أحب أن يبلغه مني السلام قبل الموت فينزل جبريل من السماء يا رسول الله خبيب بن عدي يخبرك السلام وسيقتله الآن طب يا سيدنا جبريل ما كنت بدل ما تنزل على النبي تروح تفكه لا ده موضوع تاني ده مطلوب شفت خبيب بن عدي واللي حصل له طيب يحصل كده لخبيب العدي ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرك النبي غضبا على القبيلة اللي عملت كده وخدتهم وبعتهم لكن ما يعمل لهاش حاجة ليه مش دلوقتي بعدين هتشوفوا هيعمل معاهم ايه بس بعد سنتين ثلاثة ليه انا عندي النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم انا ما بحاربش الا معركة واحدة بس في وقت واحد عندي قضية لها أولوية أي معارك جانبية مش وقته حتى لو اتأذيت فيها شوفوا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت في سنة أربعة في نفس الوقت اللي النبي بعت فيه الستة جت قبيلة اسمها عضل وقارة نفس الفكرة يا رسول الله بعت لنا ناس كتيرة لقبائل نجد نعلمهم الإسلام فبعت معاهم النبي 70 واحد ونفس الحكاية هيغدروا بيهم كأن يا جماعة الفكرة ان وارد ان يحصل غدر بالمسلمين حتى والنبي صلى الله عليه وسلم عايش وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتل السبعين دول غضب غضب شديد والله وقال كده والله كنت متخوفا عليهم طب بعتهم ليه يا رسول الله عشان الرسالة وما كنتش متأكد شوف ما جاليش وحي قال لي طب ليه ما جبريل ما نزلش قال له يا رسول الله هيغدروا بيهم لا ليه ما قالوش كده علشان دي تجربة بشرية لازم تشوفوها اما حصل غدر وهيحصل غدر بالمسلمين في كل زمان ومكان فتتعلموا ازاي تتعاملوا مع الغدر زي ما نبيكم اتعامل مع الغدر لكن لو كان نزل الوحي يقول له في غدر هيحصل خلاص طب ما كانش هيحصل غدر طب ناخد التجربة ازاي ونستفيد ازاي هتتعامل ازاي يا رسول الله مع الغدر هنشوف فينزل جبريل ما ينزلش جبريل لكن السبعين يطلعوا ويقودهم سيدنا المنذر بن عمرو ويوصلوا لغاية قبائل نجد وأول ما يوصلوا يبعثوا واحد منهم اللي هو سيدنا حرام بن ملحان يقولوا له روح قول لهم إن إحنا وصلنا وإن إحنا جايين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أتاري قبائل نجد مخططة إنها هتقتل السبعين غدر برضه إرضاء لقريش المرة دي مش عايزة فلوس إنما إرضاء لقريش شفتوا يا جماعة هزيمة أحد تداعياتها عاملة إزاي؟ شديدة الجزيرة كلها بتتقلب على المسلمين فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم وي... فيطلع حرام بن ملحان ويقف قدام الملك او القائد بتاع قبائل نجد اسمه الطفيل بن مالك فالطفيل بن مالك يقول له ما الذي جاء بك فيبدأ سيدنا حرام بن ملحان يحكي هو هنا ليه ففي وسط ما هو بيحكي وبيتكلم عن رسالة الاسلام وبيقول رسالته زي ما هو عايز فيجي الطفيل ويقوم غامز بعينه لواحد اسمه جبار اللي بيضرب الحراب ففي وسط ما سيدنا حرام مدي وشه بقى واخد الامان تخيل انا بكلمكم دلوقتي ما تخيلش ان في حاجه في ظهري لان انا في منتهى الامان فيمسك الحربه ويقوم ضاربها تسقط في ظهره تطلع من بين احشائه ففي نفس اللحظه انت هتعمل ايه؟ هتصرخ هتقول اي غدره مش كده؟ ففي نفس اللحظه اول ما تدخل وتنشا في جسمه يصرخ باعلى صوته فزت ورب الكعبه كسبت ورب الكعبه أسألكم حاجة فاز بإيه فاز بالجنة فاز بالجنة فاز بالشهادة فاز بالشهادة طب احنا عرفنا منين الحكاية دي ده كل اللي واقفين كفرة مش كده سيدنا جبريل نزل قال للنبي انه قال فزت ورب الكعبة لا عارفين عرفنا منين جبار أسلم جبار راح سأل بماذا فاز واحد بيتقتل خلي بالكم حرام بن ملحان عمه وخاله مات شهداء في غزوة أحد فهو بيقول فزت ورب الكعبة يا ترى فاز فاز بايه فطلع جبار يسأل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد حدث كذا كذا كذا فبماذا فاز فقال له النبي بالجنة قال وما الجنة فحكى له النبي عن قصور الجنة وأنهار الجنة وما أعده الله للناس في الجنة فقال الرجل جبار والله إن رجل يموت بهذه الميتة يتذكر هذا الأمر لهو صادق وأنت صادق أشهد أنك رسول الله وأسلم جبار وهو اللي حكمنا الحكاية دي طيب بقية السبعين طلعت عليها قبائل نجد وذبحوا السبعين ما عدا واحد بس اسمه عمرو بن أمية كان كان بعيد عنهم فكان راح يجيب حاجة وهو راجع بص لقى الطير بتحوم تخيل الصحابة يحصل لهم كده طير عايزة تنزل تاكل بتحوم حوالين المكان فقال إن لهذه الطير لشأن أتخوف على أصحابي فراح فلقاهم السبعين قتلوا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبقي النبي شهر يدعي في العصر والمغرب والعشاء والفجر عليهم اللهم اجدد عليهم وططك طب ما تروح تحاربهم يا رسول الله مش وقته مش وقته مكة في في مشكلة جاية مع قريش أنا ما أقدرش أفرق قوتي دلوقتي فيدعي النبي اللهم اشدد عليهم وطأتك اللهم اشدد وعمال يدعي عليهم وفي وسط ما هو بيدعي عليهم تنزل آية من القرآن تقول له إيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بس إيه الموضوع مش عندك الموضوع عند ربنا تبارك وتعالى يا جماعة في ناس بتعين نفسها مسؤولة عن الناس وتحكم على ده ضايع ومش ضايع إنما تخيل النبي ربنا يقول له أنت مالكش دعوة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يمكن أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتوقف النبي عن الدعاء عليهم بعدما نزلت هذه الآية طيب إيه الوضع في المدينة الوضع في المدينة أن اليهود قلبين الدنيا يهود بني النضير عمالين يبعثوا مكتدات لقريش يقولوا لهم قوة المسلمين ايه فاكرين يا جماعة لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان اليهود مواطنين موجودين في المدينة مواطنين زيهم زي اي مواطنين فهم مواطنين موجودين في المدينة لكن الواقع ايه دلوقتي الواقع ان اليهود بدأوا يتفقوا مع قريش والنبي صلى الله عليه وسلم خد بعضه وراح ي... كان حصل اتنين من الناس قتلوا ولهم دية والمفروض ان احنا ندفع ديتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز الدية بتاعت الناس دي فرايح ليهود بني النضير يطالبهم ان هم يساعدوه بدفع الدية فاول ما راح ليهود بني النضير ويقول لهم من فضلكم ممكن تساعدوني ان انا ادفع الدية للاثنين اللي هم قتلوا يبقى اولا اليهود معاهم فلوس والمسلمين معاهمش مش كده ويبقى النبي ما فضلش فلوسهم خلي بالكم هو معنى معنى ان انا رايح اقول لهم انا معيش فلوس ادفع الدية دي يبقى مين اللي معاه فلوس اليهود طب ما فضلتش فلوسهم ليه لا دول مواطنين لهم حقوق ما اقدرش فاكرين حق المواطنة ده مواطن موجود معايا في بلدي له حقوق وعليه واجبات فقالوا نعم يا ابا القاسم طبعا نديك الفلوس وقالوا لرجل منهم دي فرصة فرصة ممتازة تطلع فوق البيت اللي النبي قاعد تحته وترمي الحجر عليه دون يموت ونخلص منه فنزل جبريل يخبر النبي فقام النبي طب اشمعنى جبريل نزل هنا ما بينزلش الا لو هيتم القضاء على الدعوه فاهمين امتى بينزل وامتى ما بينزلش فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الى بيته كان في لسه اصحاب النبي موجودين ابو بكر وعمر ما قال لهمش النبي رجع على طول عشان لو قال لهم ممكن تحصل معركه واحنا اللي نخسر فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الموضوع بالراحه جدا وانطلق كانه راح يجيب حاجه وقام راجع على المدينه فابو بكر وعمر حصلوا ايه يا رسول الله فحكى لهم اللي حصل ثم سقطت المكاتبات اللي بني النضير بيبعتوها لقريش في ايد النبي صلى الله عليه وسلم فبعت لهم مع محمد بن مسلمه يقول لهم اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها وقد هممتم بما هممتم به من الغد حاولتوا تقتلوني وبعثت القريش تستدعوني اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها فقالوا وقد أجلتكم شهرا ومن بقي منكم بعد الشهر برفع عنقها فقالوا أنأخذ أموالنا معنا قال نعم هذا حقكم حاجة يعني منتهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما فيش تصلب كان مع اليهود انتوا غلطتوا تطلعوا انتوا مواطنين هنا مش عايزين كده مع السلامة فقالوا حاضر وبدأوا يشتروا الإبل ويستأجروا الإبل عشان يحملوا عليها فلوسهم وكنوزهم وخلاص واخدين بعضهم وطالعين في وسط طب هو النبي ازاي يسيبهم طب ما هو هيموتوا في الصحراء لا النبي هو عارف هم رايحين فين رايحين فين رايحين عند خيبر عند يهود خيبر والنبي موافق ان هم يروحوا خلي بالكم النبي رحيم حتى وهو بيطلعهم بره المدينة لانه بيوجد لهم وطن يروحوه لكن اوروبا لما طردت اليهود في القرن ال18 طردتهم بلا رحمة هيروحوا فين فكانت النتيجة ان هم جم لبلادنا وحصلت المشكلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطلع اليهود بيطلعهم بفلوسهم بيطلعهم نتيجة غدر ومطلعهم وهو عارف هم هيروحوا فين هيسكنوا فين يطلع يهود بني النضير وهم طالعين المنافقين رأس المنافقين عبد الله بن سلام يبعت لهم جواب ما تخرجوش ابدا وانا هحميك واقف معاكم ومعايا 700 واحد يقفوا معاكم فتحصنوا جوه الحصون وقالوا مش طالعين فلما قالوا مش طالعين مش طالعين فبدأ النبي يطلع بجيش من الصحابة وحاصر حصون بني النضير 15 يوم وقال لهم مش هيتفك الحصار لغايه ما تطلعوا بره والمره دي مش هتطلعوا بفلوسكم هتطلعوا كل واحد بفلوسه لكن من غير سلاح انا الاول كنت سايبكم فحاصر النبي 15 يوم والحصار اشتد عليهم اثناء الحصار تحصل حاجه عجيبه قوي تنزل ايات تحريم الخمر ايه اللي ينزلها في الوقت ده مش انتوا في احد اتهزمتوا بسبب عدم الطاعه طب هنجربكم ونختبركم في اختبار للطاعه هنحرم الخمر النهارده آه خلي بالكم اتهزمتوا في احد بسبب عدم الطاعه بيقول لك نزل الخبر بالليل وهم محاصرين محاصرين بني بني النضير مش وقته لا وقته تاني يوم الصبح كل شوارع المدينه غرقانه خمره كان الدنيا مطرت نزلت الايه فهل انتم منتهون فطلع عمر بن الخطاب والصحابه انتهينا يا رب انتهينا يا رب وغرقت الشوارع تاني يوم نزلت الايه تقول وقذف في قلوبهم الرعب في قلوب بني النضير طب ايه غصب الخمر اول ما قطعت ربنا ربنا قذف سلاح جديد لربنا قذف الرعب في قلوب بني النضير فانهزم جيش بني النضير وانتصر المسلمين احنا كل دون سنة اربعة فضل حاجة اخيرة بسنة اربعة حصلت ايه هي غزوة اسمها ذات الرقاع ايه ذات الرقاع النبي صلى الله عليه وسلم نقى قبيلة كده بدأت تستعد للهجوم على المسلمين بس القبيلة ضعيفة وقرر النبي يطلع لها اشمعنى مش احنا بنقول النبي مش عايز العين الجانبية لا ده النبي طلع لها علشان يوري للعرب كلهم ان انا ايه ان احنا جامدين قوي ودي قبيلة ضعيفة يعني مش قبيلة جامدة فاهمين علشان هو عارف هو مش عايز يبوظ قوته لكن عايز يعمل حاجة تقول له قريش وتقول له العرب كفاية بقى الناس اللي بدأت تاخد من المسلمين دول مش هيحصل كده تاني فجهز النبي النبي جيش من 700 واحد وطالعين 300 كيلو خلي بالك ما كانوش معاهم لا بيقول لك كنا كل ستة بنبدل على بعير كل ستة على بعير 300 كيلو سيدنا هي اسمها ذات الرقاع مش كده ليه اتسمت ذات الرقاع سيدنا ابو موسى الاشعري بيحكي بيقول والله كنا كل ستة نب... نتعاقب على بعير حتى سقطت اظافر اقدامنا و... وتمزقت النعال ونقدت اقدامنا بقى, بقى يحصل حفر في رجلينا حتى كنا نقطع من ثيابنا ونربط على أقدامنا نقطع من هدومنا تخيل الصحابة حصل لهم كده كل ده عشان الرسالة كنا شايف الرسالة غالية ازاي نقطع من هدومنا ونربط على رجلينا فسميت ذات الرقاع من الرقعة بقت هدومهم مقطعة مرقعة علشان مش عارفين يمشوا على الأرض 300 كيلو وصلوا هناك أول ما وصلوا طبعا القبائل ضعيفة فتفرقت القبائل وجابت وهو المطلوب فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بس وهو راجع حصل كم حاجة جميلة قوي وهو راجع خاف ان القبائل تتجمع عليه تاني فصلى حاجة اسمها صلاة الخوف عارفين صلاة الخوف عمل حاجة جميلة قوي يقسم الجيش نصين نص وشه للعدو ما بيصليش والنص التاني وشه للقبلة يعني ده العد... لو العدو هنا ده نصه للعدو ولو القبلة هنا النص التاني وشه للقبلة الناس اللي وشها للقبلة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين النبي يصلي اربع ركعات الظهر مثلا يجي في النص النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة التشهد اللي في النص ويقعد جلسة التشهد هم هو النبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفضل قاعد هم يقوموا مكملين التشهد ومسلمين ويروحوا يستلموا السلاح من النص التاني تخيل دي صلاة دي ولا نظام ولا عسكرية ولا ايه يستلموا السلاح من النص التاني ويجي النص التاني يكون النبي لسه واقف مستنيهم في الركعة الثالثة فاهمين فيكملوا مع النبي النص التاني من الجيش الركعة الثالثة والرابعة يبقى كل واحد في الجيش صلى كم ركعة ركعتين ومين الوحيد اللي صلى اربع ركعات النبي صلى الله عليه وسلم وينزل القرآن يوصف الصلاة اللي كلها نظام دين عجيب قوي يا اخوانا العبادة مختلطة بالنظام مختلطة بالعسكرية مختلطة بالجدية مختلطة بالحذر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك فإذا سجدوا فليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فل... وهكذا ويتعاقب الجيش بهذه الصورة ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم راجع وهو راجع تحصل حاجة لطيفة قوي يجي بالليل وينام فيقول لهم مين يحرسنا بالليل فيطلع واحد اسمه عمار بن ياسر عارفينه وعباد بن بشر من الأنصار واحد مهاجر واحد أنصاري يقفوا عند فم الجبل كده عشان لو حد جاي يحمي المسلمين فعمار بن ياسر عباد بن بشر يقول لعمار تحب تصلي اول تنام اول الليل ولا تنام اخر الليل فيقول له لا انت احرس اول الليل وانا احرس النص الثاني فيقف عمار ينام وعباد يقف يحرس فيقول طب ما بدل ما احرس بس ده انا في اتجاه القبلة ما اصلي قيام ليل يبقى حرست وانا بصلي انا حافظ فابقى باصص تخيل مش عايز يضيع وقته الا ما يصلي قيام ليل ده يا جماعه قيام الليل رمضان العشر الاواخر فيقف عباد بن بشر يصلي قيام الليل وهو بيصلي يجي واحد من القبائل المعادية ويقوم ضارب سهم فيسقط في كتفه هو كان بيصلي بصوت الكهف وعايش مع الصورة قوي فقال لك ده سهم غائر مفيش مشكلة مش هيهاجمه ولا حاجة فشد السهم وكمل صلاته وعمال ينزل ده فقام ضربه سد سهم تاني فشد السهم وكمل صلاته فضربه السهم التالت فقال لك لا ده احسن يبقوا جايين يحاربونا فقام ساجد وراكع ومصحي عمار بن ياسر قال ما الذي جعلك تتركني كلها يعني ما كنت تقول من الاول قال كنت أصلي صلاة في صورة لخروج نفسي أهون علي من أن أترك هذه الصورة صورة الكهف ولولا أن رسول الله أمرني أن أحمي ثغر المسلمين ما خرجت أبدا من حلاوة ما كنت أصلي به قيام الليل يا خلنا شايفين وهم راجعين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يستظل الطريق مش آمن واخدين بالكم يستظل النبي تحت ظل شجرة والصحابة مجهدين فكل واحد ياخد له شجرة بعيدة وينام تحتها والناس اللي مكلفة بالحراسة من شدة التعب تنام والنبي يعلق سيفه على الشجرة فيجي واحد من الكفار ويشد السيف ويحطه في رقبة النبي ويصحي النبي والنبي أعزل وهو حاطط السيف في رقبة النبي تخيل ويقول للنبي من يمنعك مني مين يقدر يحميك مني دلوقتي فيقول النبي بمنتهى الثقة الله فيسقط السيف من يد الرجل ليه سقط عن قوة النبي وهو بيقولها تخيل لو واحد حاطط مسدس في دماغك من يمنعك مني ابوس ايدك وتعيط له وأ- اخر مرة ومش هعمل كده تاني الله فسقط السيف من يد الرجل فاخذه النبي ووضعه في راسه وقال له وانت من يمنعك مني فقال يا محمد كن خير اخذ انا ما عملتلكش حاجه ما تعمليش حاجه فقال اتؤمن بالله ورسوله قال لا فقال فلا تعين علي عدوا قال نعم قال اذا امشي ناخد منه حق- شوف النبي صلى الله عليه وسلم والتوازن وازاي النبي صلى الله عليه وسلم طب نقرب المسافات طب ناخد حاجه ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هنوصل للمدينه وهم راجعين الجيش كله داخل يلاقي النبي ان واحد من الصحابه متاخر قوي جميله قوي القصه دي منتهى الرقي حاجة كده ذوق عالي مين اللي متأخر من الصحابة جابر- جابر بن عبد الله اللي أبوه مات وساب تسع بنات في غزوة أحد امبارح قلناها فالنبي يسيب الجيش ويتأخر لجابر بن عبد الله ويدور حوار راقي مالك يا جابر ناقتي يا رسول الله مالها يا جابر ضعيفة يا رسول الله مم، فالنبي يعرف ان عنده مشكلة مادية هل تزوجت يا جابر نعم يا رسول الله هل ذكرا يا جابر ذكر لا يا رسول الله ليه يا جابر مات أبي يوم أحد يا رسول الله وترك تسع بنات فأردت أن أتزوج امرأة تخدمهم البنات مش هنفع أجيب واحدة لسه ذكر صغيرة فاضطريت أتجوز واحدة متجوزة قبل كده فقال أحسنت يا جابر فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قايل له حاجة عجيبة قوي أتعلم يا جابر عندما نعود إلى المدينة فلن ندخلها حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق القعدة الحلوة والمخدات النمارق يعني المخدات ليه رسول الله بيقول كده شوفوا بقية يا اخوانا الست اللي عندها تسع بنات بتخدمهم ومش عارفة جوزها جاي امتى مفيش موبايلات ولا غيره لو لقت جوزها جاي فجأة هيجي يلاقيها لابسة ازاي وعاملة ازاي متبهدلة ومتنعكشة فالنبي عايز يخلي اول لقاء بين المجاهد اللي بقاله شهر بيجاهد مع مراته حلو قوي شايف ال- شايف الرسول صلى- شايف ذوق الرسول صلى الله عليه وسلم فجابر فالنبي بيقول له ايه فالنبي هيوقف الجيش عشان الست تعرف ان جوزها جاي فتلبس كويس وتتساعد فيبقى اول مقابله مقابله حلوه يا سلام عليك يا رسول الله فبيقول له فتعد لك النمارق فقال جابر والله ما عندنا نمارق يا رسول الله والله ما عندناش نم- ما عندناش حتى مخدات ده انت حالتك تعبانه قوي يا جابر فقال له النبي فيكون يا جابر شوف الله، رفع الروح هيكون عندكم النبي عايز يعمل حدوته دمها خفيف كده عشان يدي جابر فلوس عشان م- مستواه المادي يرتفع بس مش عايز يكسفه عشان جابر عزيز النفس فبص هي- هيدوبها له في نكته عارف لما تبقى يا جماعه استخدموا النكت لما تكونوا عايزين ما تحرجوش بني ادم دوبها له في نكته زي النبي اتعلم من النبي فبص هيعمل معاه النكته ازاي فقال أأبتع منك جملك يا جابر ده ما يساويش تديني جملك يا جابر اشتريه منك فقال لا يساوي يا رسول الله قال ولكني أريده أنا عايزه فقال بل أهبه لك يا رسول الله يا سلام على أخلاقك اللي مش لاقي تاكل وأخلاقك العالية بل أهبه لك يا نفشة اللي مستواكم المادي ضعيف اتعلموا من جابر إن عزة النفس غالية بل أهبه لك يا رسول الله فقال النبي لا بل أشتريه قال فثمنه يا رسول الله طب انت ثمن بقى طالما هتشتري الجمل الضعيف ده يساوي تقريبا 300 درهم فالنبي عايز يعمل نكته عشان ما يحرجوش قال أخذه بدرهم قال إذا طب غنمي حقي يا رسول الله فقال النبي أخذه بدرهمين قال خذه بلا ثمن يا رسول الله يعني لو الموضوع كده فضحك النبي قال سأخذه يا جابر مالكش دعوة بالثمن فقال إذا أنزل عنه يا رسول الله محتاج فلوس قال يا جابر ابقى على جملك عندما نعود إلى المدينة سأعطيك الثمن وصلوا إلى المدينة جابر أول ما وصل قام رايح رابط الجمل على باب النبي ورجع على بيته مش وقف بقى وخبط ال- الجمل يا رسول الله أنا طوقته و- وتحت أمرك أي خدمة لا ما عملتش كده شوف عزة النفس ربط الجمل ومشي صحي- فتح النبي الباب لقى الجمل فقال ما هذا قالوا جابر بن عبد الله أتى به فقال يا بلال تعالى خذ هذا المال وخذ الجمل معك وعد إلى جابر اشمعنى بلال عشان من نفس المستوى الاجتماعي بتاع جابر ما بعتش أبو بكر ولا عثمان شوفوا الرقي خذ الجمل وعد إليه وقل له رسول الله يقول لك أمسك عليك جملك وخذ المال فإنما أنت ابن أخي صلى الله على محمد صلى الله يا حبيبي يا عظيم يا رسول الله يا ريتنا يعني يا ريت الاحضار يا ريت في حد بيعطف علينا ويعاملنا بالرقي ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل اصحابه دي ذات الرقاع دي سنه اربعه خلصت ايه الدرس الاساسي الرساله محتاجه تضحيات ان شاء الله لغايه الدم والروح مفيش حد من امهات السبعين صحابي اللي اتقتلوا في بئر معونه راحوا للنبي وقالوا له كفايه بقى اولادنا ماتوا يا رسول الله الرساله محتاجه دم محتاجه تضحيه لها تمني مفيش حاجه في الدنيا من غير تمني ده ثمن الرسالة ده درس النهاردة الوحيد والدرس الثاني الشورى مهمة قوي أخذ رأي الناس مهمة قوي حلقة بكرة من أجمل الحلقات غزوة الخندق نعيش معاها بكرة إن شاء الله وهتعجبكم جدا وفيها معاني راقية جدا إني داع فأمنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر لك الحمد برمضان ولك الحمد بالعشر الأواخر ولك الحمد بهذه الليلة يا رب إن كانت ليلة القدر فاعتقنا الليلة اللهم إنها ليلة وترية اغفر لنا تب علينا ارحمنا استرنا ارضى عنا بلغنا ليلة القدر يا رب دخلت الأيام العظيمة أعنا أيقظنا افتح علينا بلغنا ليلة القدر أحينا من أجل رسالة هذا الإسلام يا رب العالمين كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا أمكر لنا ولا تمكر بنا دبر لنا فلإنا لا نحسن التدبير احشرنا مع حبيبنا محمد احشرنا مع النبي في الجنة اللهم إنه رؤوف بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين حريص على المؤمنين اجعلنا مع النبي في الجنة يرؤف بنا كما كان مع جابر بن عبد الله اجعلنا في أحضان النبي في الجنة اجعله يتلقانا على الصراط يدعو لنا حتى ندخل الجنة اجعله يأخذ بأيدينا ويرينا قصورنا في الجنة نسألك الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة ومرافقة النبي في الجنة اعتقنا الليلة يا رب اعتقنا الليلة يا رب اعتقنا الليلة يا رب أعنا على التهجد أعنا على القرآن حببنا في القيام حببنا في العبادة الأيام القادمة قونا قونا قونا على قيام الليل يا رب أعنا وتقبل منا آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد